وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض الجلفانومتر والأميتر والفولتميتر والأوميتر بس في الأول كده عندي مسألة أو مسألتين هنبدأ بيهم إن شاء الله آه، أول مسألة كانت على الفصل التاسع هو توصيل ثلاث مقاومات عندي مقاومة 8 مقاومات بالشكل دوت اول توصيل بيكون بالشكل دوت المطلوب ايجاد محصلة هذه المقاومات معا طبعا آه، الشكل هما شكلهم رصتهم كده توحي ان هما توالي انما الموضوع محتاج تركيز شوية لو بصينا مع بعض كده هنتعامل معاها ازاي الطيار هيدخل من هنا هيلاقي قدامه سكتين يا جماعة سكة في الاول فيها مقاومة 8 وسكة اولها فاضي فهناخد جزء جزء الجزء اللي هو دوت هيعدي الطيار في المقاومة 8 الاول وبعدين الطريق هيبقى فاضي بالنسبة له يبقى انا دلوقتي هعيد الرسمة تاني وكأن عندي طريق فيه مقاومة 8 ووصلتني للنهاية طيب اما الطريق التاني الطيار هيمشي فيه كده والطيار هيجي يقف هنا هيلاقي قدامه سكتين سكة فيها تمانية وتوصله للنهاية وسكة فيها أربعة فهيتفرع لفرعين الفرع اللي هو الأربعة دوت هيصب مع التمانية القديمة ومنه إلى الخارج دوت هيصب مع دوت فأنا هعمل إيه قلت هي في سكة كانت فاضية الأول وبعدين اتفرعت لسكة فيها أربعة والأربعة دي يا جماعة صبت مع التمانية القديمة ومنه البرة طيب والسكة التانية اللي فيها تمانية دي منها للخارج على طول مرة كمان صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام دلوقتي الطيار دخل من هنا كان في قدامه سكة فيها 8 أوم الأول وبعدين فاضية يبقى هي سكة فيها 8 وخلاص طيب والطريق الثاني الطريق الثاني كان الطريق فاضي في الأول وبعدين اتفرع لجزئين اتفرع لجزئين اللي هما كام وكام 8 و4 الأربعة التحمت مع الثمانية والثمانية خرجت على بره على طول فلو بصينا كويس كده هما دلوقتي لما غيرنا الشكل بقوا 8 4 8 الثمانية والثمانية يبقى أربعة مع الأربعة دي يبقى المحصلة اتنين أوم هقولها مرة أخيرة عشان دي فيها شيء من الصعوبة شوية أنا عندي تمانية ومنها للخارج على طول طيب وبعدين يبقى ده سكة فيها تمانية أنا قعدت رسمها مرة تانية عشان أغير الشكل اللي هو الغريب دوت وبعدين سكة فاضية في الأول وبعدين اتفرعت إلى فرعين كام وكام تمانية وأربعة الأربعة التحمت مع التمانية القديمة فقمت راسم السكة فاضية في الأول وبعدين اتفرعت لأربعة وتمانية الأربعة التحمت مع التمانية القديمة والتمانية خرجتني على بره فالمنظر ظهر بالشكل ده فبان على طول ان هما التلاتة متصلين توازي مع بعض دي كانت أول مسألة معايا النهاردة وعندي مسألة تانية المسألة التانية رسم لي مجموعة من الملفات الدائرية بأشكال مختلفة اول رسمة رسم لي ان هنا التيار داخل I ونصف القطر dot R وهنا رسم التيار بهذا الشكل وحط هنا R وهنا R اما هنا كان التيار برضو كده وهنا وكل تيار فيهم اسمه اي والمطلوب هو ايجاد كثافة الخيط المحصلة في كل رسم ايجاد محصلة كثافة الخيط في كل رسم هنبدأ مع بعض كده واحدة واحدة نسميه بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الأولى التيار يدخل هيتفرع إلى قسمين زي بعض بالظبط طيب يبقى أنا عندي نص دايرة أو نص لفة ونص لفة طيب أول حاجة هجيب الاتجاه بالنسبة للنص لفة العلوي دوت هخلي صوابعي كده مع الطيار فيكون المجال للداخل افكر الناس لما احب استخدم اليد اليمنى في الملف الدائري بخلي صوابعي كده مع الطيار فيبقى اصبعي دوت مع المجال تاني بخلي صوابعي دول مع الطيار ده هيكون مع المجال فهنا ده مع الطيار اهو ده مع المجال للداخل ماشي يبقى اللفة العلوية مجالها للداخل اما التانية مجالها هيكون للخارج التحتانية دي مجالها للخارج يعني المجال بتاع دوت والمجال بتاع دوت متعاكسين يبقى المحصلة هي حاصل الطرح ولكن لو بصيت كويس هل ان التيار فوق هو نص I والتيار تحت نص I يبقى التيارين زي بعض وعدد اللفات فوق نص لفة وتحت نص لفة يبقى عدد اللفات زي بعض ونفس ال mu ونفس ال R الله يبقى ال B من فوق بيساوي ال B من تحت يبقى محصلة ال B هنا ال B total بيساوي B العلوي ناقص البي السفلي والمحصلة بتاعتهم صفر يبقى في أول رسمة يا جماعة كثافة الخيط كانت صفر نبص على تاني رسمة كده هل عندي برضو نصين ولكن الوضع هنا مختلف النص الداخلي مجاله للداخل برضه طب والنص الخارجي مجاله للخارج طب يا ترى كده تعرف تقدر تقول لي مين الأكبر فيهم اللي مجاله أكبر هو النص الداخلي طب ليه؟ لأن هم متساويين في التيار بس النص الداخلي عدد النصف قطره R بس أما الخارجي نصف قطره 2R يعني تقصد تقول إن هنا ال B total هيساوي B للنص لفة الداخلي ناقص B للنص لفة الخارجي طيب محتاجين نحسب دي ومحتاجين نحسب دي يلا نعوض بالراحه هو القانون الأصل كان mu I أو mu N I على 2 R فال mu اهيت ال N بتاعت الداخلي نص وال I اسمه I ونصف القطر بتاعها R فهحط هنا 2 R ناقص B خارجي برضه mu والط... وعدد اللفات نص والتيار I اما نصف القطر فهنا هو 2 R فلما هاجي اضرب في 2 هيبقى في المقام في 4 R طيب لو وحدت المقام على 8 R يبقى انا محتاج هنا اضرب في 4 فوق وتحت فهيبقى هنا ضربت في 4 بقى 8 هنا هضرب في 4 هيبقى 2 وهنا عشان اخلي المقام 8 R هضرب في 2 فوق وتحت فهيبقى المنظر كده يبقى mu في 2 I على 8 R ناقص mu I على 8 R فهيبقى حاصل الطرح mu I على 8 R يبقى تاني كده هكتب هنا المحصلة B total بتساوي mu I على 8 R طيب هنشتغل على رقم 3 ديت لو بصيت كويس هلقى برضو في نص لفة وفي نص لفة طب طالب ذكي يسأل طب يا أستاذ الجزئين دول هل لهم تأثير لا السلك المستقيم يا جماعة مجاله حوالينه يعني المجال بتاع السلك المستقيم في المنطقة دي والمنطقة دي فقط ما بيمتدش لهنا خالص يعني الأسلاك المستقيمة دي ملهاش كثافة فيض أو ملهاش هي ليها كثافة فيض بس لا تؤثر عند المركز هنا طيب أنا عندي هنا نص لفة داخلي ونص لفة خارجي هجيب كثافة ده وكثافة ده طب أنا هجمع المرة دي ولا هطرحها مش عارف تعال نشوف ده اتجاه مجاله للداخل طب ودوت برضه مجاله للداخل يبقى المجالين هنا المرة دي مع بعض يبقى كثافة الفيض المرة دي هي حاصل الجمع B total بيساوي B داخلي زائد B خارجي وبالمناسبة هيطلعوا نفس أرقام اللي فاتت فهنوفر بقى الوقت وهتبقى هنا ده زائد ده, ده, زائد ده بس هنجمع يعني هيبقى mu 2 I على 8 R زائد mu I على 8 R المحصلة هتطلع 3 mu I على 8 R يبقى محصلة دوت B total 3 mu I على 8 R طيب يبقى انا دلوقتي عشان اوضحهم بس الاولانية كانت ال B total بتساوي صفر والتانية mu I على 8 R والتالتة 3 mu I على 8 R اما الجزئية الاخيرة الجزئية الاخيرة دي ما عنديش غير مجال واحد فال B total هيساوي mu و... وعدد اللفات نص والتيار I على نصف القطر هنا R يبقى هنا تحت 2 R هنوحد على 8 R عشان نعرف نقارنه بزمايله يبقى هنضرب تحت في 4 وفوق في 4 فهيبقى هنا 8 R وهنا لما هضرب في 4 هيبقى في 2 يبقى 2 mu I على 8 R يبقى كثافة الفيض هنا B total بتساوي 2 mu I على 8 R يبقى دلوقتي يا جماعة هنا كثافة الفيض المحصلة صفر هنا كثافة الفيض المحصلة واحد بس mu I على 8 R هنا كثافة الفيض المحصلة 3 mu I على 8 R واخيرا B total هنا 2 mu I على 8 R المسألة دي من اسئلة الاولمبياد بتاع السنة اللي فاتت طبعا في مسائل كتير بس انا بصراحة محتار يعني اكمل المسائل ولا ادخل في الموضوع التاني عشان في ناس متابعة معانا فهكمل ان شاء الله دلوقتي الشرح بس معلش في فكرة برضو محتاج اقولها هي جت في امتحان مصر 2008 هو عملية اتزان بين قوة مغناطيسية وقوة الوزن يعني مثلا لو انا عندي سلك يمر فيه تيار في هذا الاتجاه يمر فيه تيار وهو حر طيب ايه المطلوب المطلوب ان ابقيه معلقا في الهواء تاني مطلوب ان انا ابقيه معلق فين في الهواء ازاي رغم ان في حاجة اسمها الوزن تؤثر لاسفل اه طب انا محتاج هنا قوة تؤثر لاعلى تعادل قوة الوزن لكي يبقى معلقا طيب طالما انا بتكلم على المغناطيسية يبقى القوة اللي الاعلى دي قوة مغناطيسية اللي هي B I L طيب ال I موجودة وال L موجودة يبقى تبقى ال B طيب ال B هأؤثر عليه بأنهي اتجاه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب تبقى القوة كده خد بالك انا طلعت ايدي الشمال على طول مطلوب تبقى القوة كده طيب والطيار في انهي اتجاه الطيار اهو ماشي كده يبقى الطيار اهو والقوة اهي يبقى المطلوب التأثير بمجال في هذا الاتجاه عشان ابتدي تنتج عني قوة مغناطيسية الاعلى يعني هبتدي اعمل المجال بهذا الشكل وخدوا بالكم عشان اعوض بالال كاملة يبقى المفروض المجال يغطي ال كلها يعني ما تجيش تعمل لي المجال في الحتت دي كده طب لو المجال في الحتت دي هيأثر على الجزء ده بس من الطول انما المجال لازم يشمل المنطقة كلها لان احنا قلنا قبل كده ان ال دي طول الجزء الموجود من السلك ومعرض للمجال وبالمناسبة لما تيجي تعمل الاكسات دي عشان توضح المجال المفروض انها تترص بانتظام ما تحطهاش عشوائي يعني ما تشخبطش ليه لان المفروض ان انت بتتكلم على مجال منتظم لان انت في وسط الكلام بتقول ان هو هيتعرض لمجال مغناطيسي منتظم عمودي داخل الصفحة فما تجيش حد يعمل لي اكسات كده كده كده لا انا عايز الاكسات تبقى مرصوصه بنظام ما تزهقش عشان بس تطلع الرسم مظبوط طيب الخلاصه يا استاذ لو انا دلوقتي معايا سلك مستقيم طياره ماشي كده طب وزنه يؤثر لاسفل طيب لو أثرت عليه بمجال مغناطيسي إلى الداخل هيبتدي يتأثر بقوة مغناطيسية إلى أعلى ماشي في حال الاتزان لو السلك ده فعلا معلق في الهواء معنى كده ان القوة اللي بتأثر لأعلى قد القوة اللي بتأثر لأسفل طيب كامل معايا يعني تقصد تقول ان F المغناطيسية بتساوي F g طب F هنا هتبقى ايه B I L طب و F g m g لو هيبقى فيها لعب زيادة هتبقى ال m دي rho volume طيب ال volume بتاع السلك حجم السلك يا جماعة ما تقوليش بقى مساحة القاعدة في الارتفاع هو فين الارتفاع ده هنخليها مساحة القاعدة في الطول يعني ال volume متفك ب A في L وهنا عندي rho وهنا عندي g وهنا طبعا B I L اشطب L مع L فيتبقى ان B I بيساوي rho A g انا بقول لك هنا ليه لان هو ممكن تلاقي المسألة مديك كل حاجة بس مش مديك ال ما تتخضش لانها هتروح مع بعض من ناحيتين طيب دي كانت فكرة من ضمن الافكار اللي وردت السنة اللي فاتت دلوقتي ان شاء الله هنبدأ كده مع بعض بالجلفانومتر لما تيجي تذاكر الجلفانومتر او اي جهاز عايزك تقسمه لعناصر الجلفانومتر دوت ايه وظيفته ايه فكرته ايه تركيبه ايه الرسم بتاعه ايه حساسيته ايه مجموعة الاسئلة العلل اللي عليه طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام الجلفانومتر اساسا بيندرج تحت عنوان اسمه اجهزة القياس الكهربي طيب أجهزة القياس الكهربي أساسا لها تاريخ فيه منها غير مباشر وفي منها أجهزة مباشرة الغير مباشر حاجات زي قنطرة ويتستون ومقياس الجهد والقنطرة المترية بس ده مش علينا السنة دي احنا علينا أجهزة القياس المباشر طب المباشر دلوقتي فيه نوعين في تناظري وفي رقمي التناظري اللي هو أبو مؤشر والرقمي اللي هو ال digital دوت طب احنا بندرس أنهي دلوقتي بندرس اللي هو التناظري لان اللي هو الرقمي ده ليه شغل تاني خالص طيب يبقى دلوقتي يحط العنوان الصحيح أجهزة القياس الكهربي المباشرة التناظرية كل ده العنوان ماشي بتعتمد على ايه طبعا احنا مش هناخد برضو أجهزة القياس كلها احنا هناخد بعض منها هناخد الجلفانومتر وهو الجلفانومتر نفسه هنعدله نخليه اميتر وبعدين نعدله نخليه فولتميتر وبعدين نعدله نخليه اوميتر كلهم بيشتركوا في فكرة أنه لقياس الكهربي القياس التيار الكهربي أو التيار الكهربي ينتج عنه مجال مغناطيسي والمجال المغناطيسي للتيار الكهربي يتناسب مع شدته فكل ده بيعتمد على الفكر ده يعني تقصد تقول أن هذه الأجهزة تعتمد على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي آه طب واحد يقول لي طب ما ما فيش غيره لا ما هو التيار الكهربي له تأثير حراري وفي أجهزة بتعتمد على التأثير الحراري إنما احنا أجهزتنا كلها هتعتمد على التأثير المغناطيسي طيب هنحط العنوان اللي هو مهم جدا اللي هو الجلفانومتر الجلفانومتر ده بيتفرع منه قلنا ثلاث أجهزة تانيين طيب الجلفانومتر ايه مهمته قياس شدة التيارات بس الأول ممكن تقول الاستدلال على وجود تيارات مستمرة ضعيفة وتحديد اتجاهها وقياس شدتها وكمان رابع حاجة قياس فروق الجهد المستمرة الضعيفة يبقى أنا عندي الجلفانومتر كام وظيفة يا جماعة أربعة يقول لك في تيار ولا لأ يحدد لك اتجاهه ويقيس لك شدته بس كلها تيارات ايه ضعيفة في ناس لما بتسمع تيارات ضعيفة بتفكر ان الجهاز ده يعني اوانطة او جهاز ما ملوش لازمة لا بالعكس ده الجهاز اللي يقيس التيارات الضعيفة ده جهاز حساس ومهم جدا طيب وكمان بيقيس فروق الجهد الضعيفة طيب ايه هي الفكرة اللي هنعتمد عليها الفكرة اللي احنا قلناها في اخر الحصة اللي فاتت الا وهي عزم الازدواج المؤثر على ملف بالعقل كده هجيب ملف واحط له مجال مغناطيسي حوالينه وبعدين التيار اللي جاي هيدخل في الملف وبعدين هيولد في الملف عزم لو التيار ضعيف هيولد عزم ضعيف لو التيار قوي هيولد عزم قوي هي دي القصة اه يعني انت تقصد تقول ان هو فكرته يعتمد على عزم الازدواج ايوه المؤثر على ملف مستطيل قابل للدوران في مجال مغناطيسي منتظم ماشي بس خد بالك يا أستاذ عزم الازدواج اللي هو ال tau بيساوي B I A N sin theta عشان تقول ان التيار يتناسب مع العزم يبقى الباقي كله لازم يصمت يعني كل الباقي يبقى في حالة ثبات تعال نشوف الاول هنعمل ايه طيب معلش يعني خليني ابني معاكم الجهاز واحدة واحدة عشان انا عايز نوصل يعني بقدر الامكان للفهم الصحيح دلوقتي هنجيب مجال مغناطيسي ماشي ما تتخضش يا اللي شايفني اللي, اللي انت حافظ الرسمة اصبر عليا شوية انا عارف انت مخضوض من ايه ده مجال مغناطيسي ماشي وهنجيب الملف اوكي وبعدين التيار هنجيبه طبعا من عدد من اللفات وهنجيب التيار يدخل من هنا وطبعا ده فيه نظام تعليق والتيار هيخرج من هنا ونحط مؤشر ونحط تدريج اول حاجة المؤشر احنا عايزين نحطه في النص عشان خاطر يقدر ينحرف يمين ويسار ماشي بص المشاكل اللي هتحصل اول مشكلة لما الطيار يجي ويحصل عزم ايه اللي هيحصل الملف هيروح ومش هيجي ليه لان هيبقى عامل زي المروحة اما تزقه هيروح طب انت لما بتزق المروحة بتروح هل بترجع تاني لا طب ونعملها نعمل فيها ايه دي اقول لحضرتك هتخلي الطيار يدخل من ملف حلزوني ويخرج برضه من ملف حلزوني وبعدين فلما يجي عزم يجي يتحرك كده الملفين دول يحصل فيهم حاجة اسمها لي يتنوا فيقاوموا حركة الملف وبعدين يفضل الملف يعافر وهم يعافروا معاه لحد ما يوقفوه لما يوقفوا الملف يقف المؤشر عند قراءة معينة ولما يزول التيار يقوموا مرجعين الملف تاني لوضع الصفر طيب في مشكلة تانية حصلت ايه مش عزم الازدواج المفروض انه بيساوي B I A N sin theta اه انا عايز ان ال I هو يبقى المتغير الوحيد مع ال tau والباقي كله يصمت زي ما قلنا طيب ال N صامتة عدد اللفات وال A صامتة مساحة الملف مين اللي ممكن يتغير كثافة الفيض ليه يا استاذ لو هناخد منظر من فوق انا عندي المغناطيس هيبان من فوق كده والملف هيبان بالشكل ده يا جماعه وخطوط الفيض اهي والملف وضعه اهو فالوضع دوت الملف يوازي الفيض ماشي طب في الوضع ده يا سيدي الملف يصنع زاوية مع الفيض يبقى كثافة الفيض اللي بيقطعها هتتغير يبقى أنا عندي مشكلة ظهرت أن أصبح لدي متغيرين وده هيبوظ لي شغلي أنا عايز التيار فقط هو يبقى المؤثر الوحيد في عزم الازدواج طب ما الحل؟ الحل في إن إحنا نخلي الأقطاب مقعرة بس بالمناسبة هي مش أي تقعيرة هي تقعيرة لو كملتها تعمل لك دايرة منتظمة اه يعني مش اي تقعيرة وخلاص يعني وانت بترسمها في الامتحان عايزك تعملها بالبرجل وتقص الزيادة طيب فهنا كثافة الفيض او خطوط الفيض هتبقى على شكل انصاف اقطار فيبقى مستوى الملف اذا كان في الوضعية دي هيكون موازي واذا كان برضه في الوضعية دي هيبقى موازي الله كده انا نجحت ان انا اخلي كثافة الفيض دايما ثابته ويجي هنا سؤال علل بس هقوله بعد شوية برضه طيب يبقى انا المغناطيسات ديت عايزة تتظبط ده يتعمل كده طب وهنا اهو ماشي فاضل مشكلة تانية ايه المشكلة التانية المشكلة ان انا عايز ده يقيس تيارات ضعيفة صح اه عشان يقيس تيارات ضعيفة انا عايز اقل تيار يجي يعمل عزم كبير افهمني بقى يا بتاع الرياضة عايز اقل تيار يجي يولد عزم كبير طب دي اعملها ازاي لو بصيت هنا هل يمكن ان انا اقول ان التاو بيساوي ثابت في I مش المفروض دول كلهم ثوابت ال A وال N وال B sin theta كل ده ثوابت طيب من مصلحتي الثابت ده يبقى كبير ولا صغير يا جماعه المفروض انا عايز اقل تيار يجي يطلع عزم كبير يبقى انا عايز اكبر الثابت دوت طب اكبر الثابت ده ازاي بال N مش هعرف ازود عدد اللفات طب وال A مش هعرف هعمل جهاز قد كده طب وال B بالمناسبه مش هعرف اكبر عدد اللفات عشان ما ازودش مقاومه الجهاز طب اكبر ال B طب ازاي اكبر ال B في التركيب في كلمتين قطبي مغناطيس قويين مقعرين ها قطبي مغناطيس قويين بص كلمه قويين مقعرين قو... مقعرين عالجناها وعرفنا ليه قويين ليه عشان تبقى ال B كبيره طب انا لو سالت طالب شاطر قوي علل لماذا يستخدم مغناطيسين قويين وماذا يحدث اذا استبدل المغناطيسيين القويين بمغناطيسين ضعيفين ايه اللي يحصل القويين دول بيزودوا حساسيه الجهاز يزودوا يا استاذ حساسيه الجهاز افهم الكلام ما هو لما بيزود ال B اما اما قوي المغناطيس يبقى ال B زادت يبقى العزم زاد يبقى اقل تيار يجي هيعمل زاويه كبيره يبقى انا زودت حساسيه الجهاز يعني باختصار اذا استبدل المغناطيس القوي باخر ضعيف تقل حساسيه الجهاز طب وهنعمل حاجه تانية عشان نزود ال B معامل النفاذيه للحيز الموجود بين قطبي المغناطيس هنا ده هواء طب اعمل فيه ايه عايز اكبره يبقى نحط اسطوانه معدنيه هنا اسطوانه معدنيه ماشي وخدوا بالكم هتبقى ثابته فمش هحتاج اقسمها عشان الاشي تيارات دواميه طيب انا عايز اقول بقى الموضوع من تاني ها عشان نبدا نقسم من جديد انا بنيت الجلفانومتر واحده واحده للي كان عايز يفهم اصول الموضوع احنا قلنا اول حاجه اتكلمنا عن فكره عمله واتكلمنا عن وظيفته التركيب عايز اقول واحدة واحدة مع تعليم الرسم فركز معايا من فضلك اول حاجة لما تيجي ترسم تخلي مثلا المسافة هنا ثلاث سطور هو انا هحفظ بالمقاسات وانت طالب الثانويه العامه اللي عايز يجيب مجموع كويس يوفر على نفسه ويحفظ الرسمه بمقاساتها كده وهو في البيت وكل رسمه يجربها بايده ما يحفظش بعينيه عشان ما يجيش في الامتحان يلخبط الدنيا طيب رسمت لحد كده سهلة انت بتاخدهم على سطر واحد طيب وبعدين اطلع سطر هنا واطلع سطر هنا وبدل ما تشد دي كده لا خدها مقوسة شوية ماشي ودي مقوسة شوية وبعدين ارسم اسطوانة هنا والمفروض انها ثابته عايز تبين الجزء ده اهو هي معلقه على حوامل من العقيق طيب وعايزك وانت بترسم الملف ما تلمسش الاسطوانه لان هو المفروض اطار هيلف حوالين الاسطوانه هو بيلفش مع الاسطوانه طيب المفروض ان لفاته متصله ببعضها بس كده ماشي تعدي برضه وبعدين اطلع هنا بملف حلزوني وهنا بملف حلزوني وهنعمل سهم كده وسهم كده عشان مدخل ومخرج للطيار والمؤشر يتعمل هنا كده طيب وده يتعمل قوس وما تزهقش وانت بتخطط خد الخطوط متساوية بقدر الامكان يعني طيب وانت بتذاكر الرسم الاول في رسمة تانية عايزين نقولها اللي هي الرسمة من فوق من فوق دي سهلة جدا المفروض ان انت هتجيب البرجل بتاعك وترسم دايرة اللي هي دي المفروض انها الاسطوانة من فوق هتظهر بشكل دايرة وبعدين من نفس المركز وتقوم عامل دايرة تانية اللي هم دول قطبي المغناطيس وبعدين هتحط هنا وممكن برضو من نفس المركز عشان وانت ماسك برجلك تروح عامل دايرة اوسع شوية وتعمل هنا ثلاث خطوط يعني ترمز لعدد اللفات وهنا ملف حلزوني وهنا مؤشر وبرضو تعمل ده منتظم بقدر الامكان والصفر بتاعنا في النص طيب الاسئلة بقى اول حاجة قلنا قطبين مغناطيس قويين مقعرين قويين لزيادة الحساسية مقعرين الاجابة هنا اربع سطور مقعرين الاجابة اربع سطور اه اول حاجة لجعل خطوط الفيض على شكل انصاف اقطار طب انا استفدت ايه فيكون مستوى الملف دائما موازي لخطوط الفيض طب وبعدين فتكون كثافة الفيض ثابتة طب وبعدين فيتناسب عزم الازدواج ترضيا مع التيار فقط هقولها مرة تانية بس صلى على النبي الاول عليه الصلاة والسلام علل قطبي المغناطيس قويين مقعرين بس هو بيسألني على مقعرين ليه مقعرين اقول له حتى تكون خطوط الفيض على شكل انصاف اقطار فيكون مستوى الملف دائما يوازي الفيض طب وبعدين فتكون كثافة الفيض ثابتة فيتناسب العزم ترضيا مع شدة التيار طيب الاسطوانة المعدنية ايه وظيفتها تجميع وتركيز خطوط الفيض طيب ماذا لو نزعت الاسطوانة يعني لو قال لك سؤال كده في الامتحان ماذا يحدث للجلفانو لو نزعنا الاسطوانة هل هيبوظ مش هيشتغل تاني لا هيشتغل بس هتقل حساسيته كثيرا يبقى اذا نزعنا الاسطوانة من الجلفانو هتقل حساسيته جدا لدرجة انه ممكن يخش فيه تيار وهو مش قادر يتحرك لان هو هنا العزم بتاعه قل كتير لان انت قللت معامل النفاذية بمقدار كبير جدا لما نزعت الاسطوانة طيب الملفين الحلزونيين دول ايه وظائفهم ثلاثة واحد سهل قوي يعملان كمدخل ومخرج للطيار ماشي اتنين يتولد عنهما عزم ضد عزم الملف الملف عايز يتحرك كده وهم هيعندوه هيعملوا عزم ضده وعزمهم هيزداد تدريجيا عزمهم هيزداد تدريجيا حتى يوقف الملف هقول تاني وقربها لك انت دلوقتي لو اديتك سوستة ملف حلزوني وقلت لك لفه فانت هتعمل كده كده كده وتيجي في مرحلة تقف ما انتش قادر تكمل هو برضو كده الملف لما يجيب له عزم في ملفين حلزونين ماسكينه هو هيتحرك وهم هيقاوموا حركته لحد ما يوقفوه لما يوقفوه هيقفوا معاه المؤشر عند قرايه شده التيار طب والوظيفه الثالثه لما نفصل التيار يعيدوا الملف ومعاه المؤشر الى وضع الصفر طيب المؤشر خفيف من الالومنيوم اشمعنى هو ممكن يقول لك علل من الالومنيوم ليه اقول له حتى يكون خفيف طب وخفيف ليه عشان ما ياثرش على العزم ما هو لو المؤشر انا حاطط مؤشر تقيل الملف لما يجي يتحرك وهو شايل شيله فوق دماغه هتبقى حركته ضعيفه وده يقلل من كفاءه الجهاز يعني يزود نسبه الخطا المؤشر خفيف من الالومنيوم وكمان حوامل العقيق اللي هتقلل الاحتكاك دول بيرفعوا كفاءه الجهاز طيب تعال نروح للتدريج التدريج اخباره ايه التدريج منتظم طب منتظم ليه قال لي اصل زاوية الانحراف طرد مع التيار انا عايز افهم الحتة دي بس صلى على النبي الاول عليه الصلاة والسلام زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر هي دي زاوية انحراف المقصودة ماشي المفروض انها بتتناسب مع العزم ماشي اللي هو بيتناسب مع التيار فيبقى زاوية الانحراف طرد مع التيار يعني إذا زاد التيار للضعف تزداد الزاوية للضعف مش فاهم يعني يا سيدي لو كان التيار واحد عمل لك زاوية عشرة طب التيار اتنين هيعمل زاوية كام عشرين تلاتة تلاتين فيبقى المسافات بين الأرقام متساوية طالب قال لي طب هو في احتمال تاني ما كل تدريج لازم منتظم لا مين اللي قال في في بعض الأجهزة زي الأميتر الحراري بس ده مش علينا عنده زاوية الانحراف تتناسب طرد مع مربع التيار مع مربع ايه التيار اه ففيها لو زاد التيار للضعف الزاوية تزيد اربع امثالها فده بنعمله كده لو هنا مثلا صفر وهنا واحد تبقى الاتنين هنا انت متخيل هتبقى الاتنين هنا اه وهتبقى التلاتة بعد تسعة شرط لان بقول لك لو زاد التيار للضعف الزاوية هتزداد الى كام مرة الى اربع امثالها طيب يبقى علل تدريج الجلفانومتر منتظم اقول له لان زاويه انحراف المؤشر عن وضع الصفر تتناسب طرديا مع شده التيار واخيرا حساسيه الجهاز حساسيته هي مقدار الزاويه اللي بيعملها لما يخش فيها اما يخش فيه تيار واحد امبير طب عايز افهم الكلام يا اخي ده انت لو خدت الحساسيه بالمعلومه او بال- بالمعنى العربي بتاعها حساسيه البني ادم حتى معناها مقدار تاثره بالنسبه للحدث لو شخص حساس قوي وشخص نص حساس تعرضوا لنفس الحدث الحساس قوي هينفعل اكتر طب هنطبق نفس الكلام على الجلفانو الجلفانومتر جلفانومتر حساس جدا وجلفانومتر نص حساس لو دخلت فيهم نص- نفس التيار الجلفانومتر الحساس قوي هينحرف بزاوية كبيرة النص حساس هياخد تقريبا نص الزاوية اه يبقى الحساسية هي الزاوية اللي هينحرف بيها مؤشر ال- الجلفانو عن وضع الصفر الى التيار يعني حساسية الجهاز هي سيتا على I وتقاس بمقدار درجة لكل مايكرو امبير ده كان بالنسبة للجلفانومتر الجزئية الثانية هنتكلم دلوقتي على الاميتر ونسمي تاني بسم الله الرحمن الرحيم كان في جزئية بس في الجلفانو علل لماذا لا يصلح الجلفانومتر ذو الملف المتحرك او الجلفانو الحساس لقياس شدة التيارات المترددة الإجابة لأن التيار المتردد تتغير أو يتغير اتجاهه كل نصف دورة تاني يتغير اتجاهه كل نصف دورة فإذا كان تردده منخفض فإن المؤشر ينحرف في اتجاهين متضادين طب وإذا كان تردده عالي المؤشر هيقف عند الصفر بسبب القصور الذاتي طيب تعالوا نشوف الأميتر وقصته بس نصلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم دلوقتي جلفانو دخل في دايرة ما يعرفهاش ومجمد قلبه قوي وداخل وبعدين وليكن هو كانت مقاومته خمسين اوم ويتحمل تيار اقصاه واحد امبير ماشي وقاعد ومستسلم واذا بمفاجأة جاياله ان التيار اللي جاي اتنين امبير هو يتحمل كام بس يا جماعة واحد امبير وجايله كام اتنين امبير طب ما هي دي كارثة بالنسبة للجلفانو هيتحرق طب يعمل ايه يستغيث بمقاومة تيجي تجزأ له التيار تاخد منه حتة تشيل جنبه الاتنين امبير لما يجوا هيتفرعوا يعني بدل ما كانوا كلهم هيخشوا فيه لا هتتقسم البلد نصين ده لو كان المقاومة اللي انت جبتها قيمتها 50 اوم برضه قوم الاتنين امبير لما يجوا يا جماعة هيلاقوا سكة فيها 50 اوم وسكة فيها 50 اوم قوم هيقسموا نفسهم واحد وواحد طيب استاذ طب ما كده الجلفانو هيقيس واحد وطيار الدايرة اتنين يا عم دي بسيطة خالص لما الجلفانو يقيس واحد وتيار الدايرة اتنين وانا عارف انا عامل ايه في الجلفانو هبقى انا اقول ايه ممكن باختصار اروح حاطط جنب تدريج الجلفانو اروح ضارب في اتنين يبقى مستخدم الجلفانو يعرف ان هو هيقيس تيار نص الاصلي فلما يجي المؤشر ينحرف عند ربع يبقى عارف ان التيار الاصلي نص المؤشر ينحرف عند تلت يبقى التيار الاصلي تلتين وهوضحها تاني طيب لو المشكلة كانت أكبر من كده والتيار اللي كان جاي ما كانش 2 أمبير لا ده 6 أمبير لو 6 أمبير اللي جايين وهنا 50 و50 هتبقى كارثة برضه لأن ده هيدخله 3 وده 3 وده أساسا ما بيستحملش إلا واحد طب أعمل إيه يا أستاذ؟ نخلي ديت 10 يبقى نسب المقاومات أصبحت كام إلى كام 50 إلى 10 يعني 5 إلى 1 يبقى يتفرع التيار بعكس نسب المقاومات يا جماعة يبقى بنسبة 1 إلى 5 آه يعني طب ما كده يا أستاذ في مشكلة برضه ده لما هيقيس واحد معنى كده ان التيار العمومي 6 طب ده لو قاس نص يبقى التيار العمومي 3 طب ده لو قاس ربع يبقى التيار العمومي اتنين ونص آه او هنضرب ستة في ربع طيب واحد ونص طيب هنعمل ايه التدريج هنعمل له اعادة معايرة او نكتب جنبه في ستة يبقى المفروض مستخدم الجهاز يقوم بعد ما الجلفانومتر اتع- اتعدل ياخد القراءة ويقوم ضاربها في كام في ستة طيب انا دلوقتي يعني قربت الفكرة بس بتاعه الاميتر وتعالوا بقى ناخده بالطريقة المدرسية الاميتر اسمه اميتر التيار موحد الاتجاه او اميتر التيار المستمر DC ammeter طيب ايه فكرته فكرته تجزئة التيار او وضع توصيل مقاومة صغيرة جدا على التوازي مع ملف الجلفانو طب دي هتعمل لنا ايه بقى هتفيدنا في ثلاث حاجات اول حاجة هتحمي ملف الجلفانو فمش هيتحرق لان معظم التيار هيعدي منها اتنين هتمكننا من قياس تيارات اشد تالت حاجة وده مهم هتصغر مقاومة الجهاز جدا مقاومة الاميتر هتبقى مقاومة صغيرة جدا ليه مش هم بقوا مقاومتين توازي تبقى المحصلة اصغر من اصغر مقاومة في المجموعة طب انا استفدت ايه لما مقاومة الاميتر صغيرة وده سؤال لوحده علل صغر مقاومة الاميتر وبالنسبة للجزئية ديت انا كنت بفهمها بطريقتين لما يقول لي علل صغر مقاومة الاميتر ما ببقاش فاهم قصده هو قصده ايه اللي صغر المقاومة ولا هي صغيرة هنستفيد ايه بصغرها وما انا بقى اكتب الاثنين اقول له الذي ادى الى صغر مقاومة الاميتر هو توصيل المقاومة اللي هي مجزء التيار الصغيرة على التوازي فتصبح المحصلة اصغر من اصغر مقاومة في المجموعة ماشي ده اللي صغر الجهاز طب انا صغرته ليه او خليته او مبسوط ان هو صغير ليه مقاومته صغيرة هقول له مش الاميتر دوت بيوصل في الدايرة على التوالي اه فمثلا الدايرة ديت فيها مجموعة من المقاومات وبطارية وكده طيب الاميتر دوت له مقاومة فلما هيضاف هتضاف مقاومته لمقاومة الدايرة فهيقلل تيار الدايرة طيب يبقى هو هنا بيعمل نسبة من الخطأ هقول تاني الاميتر له مقاومة فلما يتحط في الدايرة على التوالي مقاومته هتضاف لمقاومة الدايرة طب وبالتالي هتقلل تيار الدايرة قبل ما تقيسه ودي مشكلة طب يبقى يستحسن إذا كان كده كده هيقلل تبقى مقاومته صغيرة ولا لأ آه ولو عندي أميتر مثالي أميتر مثالي يعني مقاومته مهملة يبقى أقول تاني علل صغر مقاومة الأميتر قلنا اللي صغر مقاومته توصيل مقاومة صغيرة على التوازي طب وده فادني بإيه حتى لا يؤثر على شدة التيار المراد قياسها وبالبلدي كده تقليل نسبة الخطأ في القياس بالمناسبة هو لما يبقى في نسبة خطأ في الأميتر بيقيس أقل من التيار الأصلي ولا أكتر من التيار الأصلي كأميتر مظبوط بيقيس أقل شوية من التيار الأصلي لأنه لما بتحط بتضاف مقاومته لمقاومة الدايرة طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام آه يبقى الأميتر احنا قلنا فكرته وقلنا وظيفته ان هو بيقيس التيارات المستمرة القوية طيب آه تركيبه او كنا توصيله على التوالي الاول ليه علل يوصل الاميتر على التوالي حتى يمر فيه كل تيار الدايره ما انت لو وصلته توازي هيمر فيه جزء بس طيب تركيبه تركيبه زي ما انت شايف مقاومه صغيره جدا تتصل مع ملف الجلفانو على التوازي لتحوله الى اميتر طيب تعالى نعمل حوار صحفي كده مع مجزئ التيار مجزئ التيار اسمك R S طيب انت عبارة عن ايه مقاومة صغيرة جدا تتصل مع الجلفانو لتحويله الى اميتر تتصل مع الجلفانو على التوازي لتحويله الى اميتر طب وظايفك ثلاثة احمي ملف الجلفانو وايه تاني امكنك من قياس تيارات اشد ايه تالت اصغر لك مقاومة الاميتر طيب يا ترى ايهما اكثر حساسية جلفانو ولا اميتر بالنسبة للحساسية حساسية طبعا الجلفانو اكثر الاميتر اقل حساسية لانه بدأ يقيس تيارات اشد طيب التيارات اشد انت لو عوضت مباشرة كده مش سيتا على I التيارات زادت يبقى خلاص كده الحساسية قلت يبقى الاميتر حساسيته اقل يبقى اضافة الجلفانو اضافة مجزئ التيار للجلفانو تقلل الحساسية وكل ما تصغر مقاومة المجزئ الحساسية تقل اكتر طيب دي ليها قانون ليها استنتاج بسيط جدا استنتج قانون مجزئ التيار بمنتهى البساطة مش انت ده وده متصلين توازي اه يبقى المفروض ان V S بتساوي ال V G طيب عايز افك ال V S وال V G ارجع هنا للتيار الاصلي ده التيار الاصلي اللي هيمر هنا هيبقى I G طب واللي هيمر هنا هيبقى اي ناقص اي جي يبقى لما تيجي تفك ال V S على طول تحط مكانها ايه التيار اللي داخلها في مقاومتها يبقى اي ناقص اي جي ده كله مضروب يا جماعه في مين في R S اما ال V G هتفكها بمين باي جي ار جي طب انا عايز R S يبقى R S بتساوي I G R G على I ناقص I G ده قانون مجزئ التيار طيب لما يقول لي حساسية الاميتر قلت الى العشر حساسية الاميتر قلت الى العشر يبقى فورا تروح كاتب ان اي جي على اي بيساوي عشر حساسية الاميتر قلت للخمس يبقى اي جي على اي بيساوي الخمس طيب ده كان الاميتر هندخل دلوقتي ان شاء الله على الفولتميتر بس نصلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام برضه هو اسمه فولتميتر التيار المستمر وظيفته يقيس فروق الجهد آه القوية طيب قصته ان انا عندي مقاومة عايز اقيس فرق الجهد بين طرفيها ام في جلفانو متهور شوية مقاومته صغيرة قال انا هقيس فرق الجهد دوت اللي حصل ان الجلفانو اساسا فرق جهده الذي يتحمله ضعيف بالارقام ولنفترض ان هو 50 اوم ماشي وبيتحمل تيار واحد امبير يبقى اخره يتحمل ان الجهد كام يبقى 50 فولت طيب والمقاومة دي مثلا كانت 500 اوم وجاي تيار هنا 50 امبير وبعدين ال 50 امبير دول لما يجوا يدخلوا هيتفرعوا بنسبة ايه بنسبة آه واحد الى عشرة او عشرة هنا الى واحد هنا التيار هيتفرع بنسبة عشرة الى واحد اه يعني او خليها مثلا ستين خمسة وخمسين افضل عشان تتقسم بسهولة فهيدخل خمسين امبير تحت وخمسة امبير فوق فهنا اللي هيحصل ان فرق الجهد تحت هو يتحمل تيار كام بس واحد امبير وجاله تيار كام 50 امبير فهنا دوت هيتحرق زائد ان نسبة الخطأ اللي في الجهاز كبيرة جدا لانه هيقيس المفروض كان يقيس 55 في 500 هيقيس 5 بس في 500 يبقى كده نسبة الخطأ كبيرة جدا طب ايه الحل عشان الدنيا ما تبوظش بالشكل ده المقاومة لما نيجي نجيب جلفانو عشان يقدر يبقى فرق جهده او يتحمل فرق جهد كبير هنجيب معاه مقاومة كبيرة جدا نوصلها معاه على التوالي اسمها مضاعف جهد ويجوز انك تسميها برضو مجزئ جهد دي هتعمل لك ايه اول حاجة هتحميلك ملف الجلفانو طب ازاي ما هو التيار لما يجي هنا لما يجي يتفرع ويلقى هنا مقاومة كبيرة جدا بالالافات يبقى معظم التيار هيخش هنا وجزء ضئيل قوي من التيار هيخش هنا فمش هيمر هنا تيار قوي يحرق الجلفانو لا ده تيار ضعيف يبقى اول وظيفة لمضاعف الجهد حماية ملف الجلفانو ماشي هتمكنني من قياس فروق جهد اشد طيب ثالث حاجة الفولتميتر كجهاز هتبقى مقاومته كبيرة طب وده يفيدني بايه بصوا يا جماعة قلنا لو انا عندي مقاومة 50 اوم وتيار 10 امبير المفروض فرق الجهد بين طرفيها 500 فولت طيب لما اجي اوصل فولتميتر على التوازي ما هو غصب عنه هيسرق جزء من التيار فمثلا ممكن يخش هنا 9 امبير وهنا 1 امبير فالفولتميتر كده يقيس كام 450 بدل ال 500 طب ما كده نسبة الخطأ كبيرة طب اعمل ايه خلي مقاومة ده كبيرة جدا اه وبعدين فالتيار اللي هيمر هنا يبقى ضعيف جدا واحد من مية امبير مثلا وهنا يمر تسعة تسعة وتسعين من مية طب وده يخلي ان نسبة الخطأ في القياس تقل طيب الفولتميتر مقاومته كبيرة جدا ليه حتى لا يسحب إلا جزء ضئيل من تيار الدايرة فلا يؤثر على فرق الجهد المراد قياسه طيب أما استنتاج القانون بتاع مضاعف الجهد التيار الأصلي جاي لازم أقصى حاجة تمر هنا تبقى I G ماشي فرق الجهد هنا زي فرق الجهد هنا يعني Vm زائد Vg هيساوي ال V طب يبقى ال Vm بيساوي V ناقص Vg فك ال Vm ال Vm تتفك ازاي التيار اللي داخل Ig في Rm يبقى ال Rm يا جماعه بيساوي V ناقص Vg على Ig طيب ده قانون مضاعف الجهد آه بالنسبه لحساسيه الفولتميتر برضو هتبقى Vg على V يعني لما اقول لك فولتميتر حساسيته قلت للعشر يبقى هيبقى Vg على V بيساوي العشر طيب لو حبيت تعمل مقارنه سريعه ما بين الفولتميتر والاميتر وما بين المضاعف الجهد ومجزئ التيار المقارنة تكون كما يلي الاميتر والفولتميتر اول حاجة هتحط الوظيفة ده بيقيس شدة التيارات المستمرة القوية وده فروق الجهد المستمرة القوية ماشي تاني حاجة هتحط طريقة التوصيل ده على التوالي حتى يمر في معظم الط... أو حتى يمر في كل تيار الدائرة ودوت على التوازي حتى يكون فرق الجهد بين طرفيه مساويا لفرق الجهد المراد قياسه ممكن تحط التركيب دوت عبارة عن جلفانو زائد مقاومة صغيرة جدا توصل معاه على التوازي اسمها مجزئ تيار ودوت جلفانو زائد مقاومة كبيرة توصل مع ملفه على التوالي ماشي طب عايز اقارن بقى بين دي وبين دي مجزئ التيار ومضاعف الجهد اول حاجة هحط التعريف دي مقاومة صغيرة جدا توصل مع ملف الجلفانو على التوازي لتحويله إلى أميتر مقاومة كبيرة جدا توصل مع ملف الجلفانو على التوالي لتحويله إلى فولتميتر طيب الوظيفة الاثنين حماية ملف الجلفانو طيب دي تمكننا من تيارات أشد ودي تمكننا من قياس فرق جهد أشد دي تكبر مقاومة الجهاز ودي تصغر مقاومة الجهاز بالمناسبة كنت ممكن تقول هنا برضو في المقارنة المقاومة الأميتر مقاومته صغيرة جدا حتى لا يسحب أو حتى لا يؤثر على تيار الدائرة طب والفولتميتر مقاومته كبيرة جدا حتى لا يسحب إلا جزء ضئيل من تيار الدائرة فلا يؤثر على فرق الجهد المراد قياسه ماشي قلنا التعريف هنا قلنا الوظيفة ممكن أحط الاستنتاج بتاع القانون اللي احنا قلناه من شوية طيب آه عندي بعد كده الاوم ميتر وهو الجهاز الاخير آه وده عامل مشاكل مع ناس كتير فهنحاول نقوله بالراحه شويه بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام الأوميتر اول حاجه عندنا الوظيفه ما وظيفته قياس قيمة مقاومة مجهولة بطريقة مباشرة وظيفة الأوميتر قياس قيمة مقاومة مجهولة بطريقة مباشرة طيب ايه هي الفكرة اللي هنعتمد عليها ان التيار والمقاومة يتناسبان تناسبا عكسيا عند ثبوت فرق الجهد تاني التيار والمقاومة يتناسبان عكسيا عند ثبوت فرق الجهد طيب يا استاذ انا مش بفهم كده بال... باللغة الرسم دي كده بالراحة شوية هقول لك هنجيب دايرة فيها بطارية وفيها مقاومات معلومة كلها وبعدين فيها اميتر او مايكرو اميتر ونظبط الدايرة او نظبط المقاومات بحيث المؤشر يجي للاخر طيب مؤشر مين اللي يجي للاخر المايكرو اميتر ينحرف يعني للاخر طيب وبعدين تبقى عارف الارقام اللي عندك وليكن المؤشر جه للاخر لما كانت مجموعة المقاومات ديت 600 ماشي مؤشر المايكرو اميتر جه للاخر لما كانت مجموعة المقاومات 600 طب نعمل ايه بعد كده قص السلك بتاع الدايرة قصينا السلك طبعا المؤشر رجع للصفر طيب هنعري حتة من الايه من السلك بقى معاه طرفين لما لمسهم ايه اللي يحصل المؤشر يجي للاخر طيب اذا انا حطيت ما بينهم مقاومة جديدة هل المؤشر هيجي للاخر لا يا استاذ لان هنا المقاومة الكلية بقت ازيد من 600 طيب افرض المقاومة الجديدة اللي انت حطيتها ديت قللت التيار للنص تعرف تقول لي المقاومة دي كام بالراحة مش هي خلت التيار بقى النص اه يبقى المقاومة الكلية اصبحت الضعف ايوه يبقى اللي اتحطت قد اللي كانت موجودة اللي اتحطت دي تبقى 600 عندك فرصة تاني لو انت حطيت مقاومة مجهولة قللت التيار للتلت مش هي قللت التيار للتلت يبقى المقاومة الكلية أصبحت ثلاث أمثالها طب وبعدين لما أصبحت ثلاث أمثالها يعني اللي أنا حطيته قد اللي كان موجود مرتين يبقى هنا المقاومة اللي أضيفت 1200 طب عندك فرصة ثالثة بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام لو أنت حطيت مقاومة مجهولة قللت التيار للربع التيار قلل الربع يبقى المقاومة الكلية أصبحت أربع أمثالها يبقى اللي أضيف ثلاث أمثال اللي كان موجود يبقى 1800 اللي أنا قلته دي أرقام مش يعني أرقام عادي ممكن تبقى مع أوميتر تاني إنما الأوميتر اللي احنا هنشتغل عليه له أرقام معينة لازم نحفظها طيب التركيب بتاعنا هنجيب مايكرو أميتر المدى بتاعه 400 مايكرو أمبير مداه كام؟ 400 مايكرو أمبير يعني ينحرف للنهاية إذا كان التيار المار في الدائرة 400 مايكرو أمبير ومقاومته الداخلية 250 أوم مقاومته الداخلية كام؟ 250 أوم وبطارية 1.5 فولت R الداخلية بتاعتها مهملة طب وبعدين المفروض ان انا لما اوصل الدايرة دي تنحرف للنهاية طب ما انا هعوز مقاومات يلا نحسبها R المطلوبة هتساوي V battery اللي موجودة على I اللي مطلوبة V battery بكام بواحد ونص طيب I اللي موجودة بكام بربعمية في عشرة الصناء الستة يطلع 3750 اوم يبقى انا عشان اخلي المؤشر ينحرف للنهاية هعوز مقاومات محصلتها 3750 طيب نجيبها منين هتحط لي مقاومة ثابتة 3000 وانت عندك 250 هنا في الجهاز يبقى فاضل لك 500 هنجيب مقاومة متغيرة المحصلة بتاعتها او اقصى مدى ليها 6565 اوم وناخد منها بس مين 500 اوم مجموعة المقاومات المتصلة مع المؤشر او مع الجهاز عشان ينحرف مؤشره الى النهاية اسمها مقاومة عيارية طيب ونقوم قصين السلك من هنا ودول يبقوا طرفي توصيل طب والمقاومة المجهولة اما تيجي تقيسها تحطها هنا طيب في حاجة مهمة بقى اسمها معايرة التدريج معايرة تدريج الأوم ميتر تعالوا نشوف ازاي نتعامل معاها انا عايزك تتخيل ان انت دلوقتي بتعمل الكلام ده عملي جبت جلفانو وشلت الوش بتاعه يعني شلت الازاز وبعدين عندك التدريج اهو وانت معاك قلم هتبتدي تعمل تدريج للأوميتر طيب ادي التدريج بتاع المايكرو اميتر صفر ميتين ربعمية مايكرو امبير يبقى هنا تلتمية وهنا مية المفروض ان انا هعمل تدريج تاني للأوميتر بس أنا مش عارف أحط أرقام هنا كام طيب بالراحة ادي جدول صغير كده واسأل حضرتك لو المؤشر جه هنا جه للتلات ارباع معنى كده ان التيار بقى قد ايه يعني بقى تلات ارباعه تبقى المقاومة الكلية بقت قد ايه بقت اربعة على تلاتة من قيمتها الاصلية يبقى المقاومة المضافة اللي هي Rx تبقى قد ايه تبقى تلت الاصلية طب تبقى كام تضرب تلت في 3750 تلت ال 3000 1750 250 يبقى 1250 يبقى تكتب هنا 1250 طب وهنا زيرو اوم طيب طب زيرو اوم ليه يا استاذ لو المؤشر جه عند الزيرو يعني التيار بقى زيرو تبقى المقاومة الكلية ما لا نهاية تبقى المقاومة المضافة ما لا نهاية طيب معلش تاني لو المؤشر جه هو هنا انا كده اتكلمت على الشمال خلينا في اليمين تاني معلش لو المؤشر جه عند النهاية يبقى التيار للنهاية يبقى المقاومة الكلية كما هي يبقى المضافة صفر يبقى دي هنا صفر اوم طب هنا 1250 طب هنا هنا لو المؤشر جه لنص التدريج يبقى التيار قلل النص يا جماعة التيار الكلي قلل النص تبقى المقاومة الكلية أصبحت الضعف يبقى المضافة مثل الأصلية يعني كام 3750 طب بالراحة وقبل ما اكتب دي نحاول نقولها لو المؤشر جه هنا جه هنا عند الربع التيار بقى الربع يبقى المقاومة بقت أربع أمثالها يبقى اللي أضيف ثلاث أمثال اللي كان موجود تاني لو المؤشر جه عند الربع يبقى التيار قل للربع يبقى المقاومة الكلية بقت أربع أمثال طب وبعدين يبقى المضافة ثلاث أمثال الأصلية تبقى كام 3 في 3750 يعني 11250 ماشي طب لو المؤشر جه هنا عارف يجي هنا امتى لما تفصل عن بعض اللي هو طرفي التوصيل افصلهم عن بعض طب ليه ما انت لما تفصل طرفي التوصيل يبقى انت كده بتقيس مقاومه الهواء اللي هي ما لا نهايه اه يبقى هنكتب بقى اللي احنا كنا مسحناها من الاول لو المؤشر جه عند الصفر يبقى التيار بقى صفر تبقى المقاومه الكليه ما لا نهايه يبقى المضافه ما لا نهايه يبقى انت هنا تحط لي ما لا نهايه طيب في عندي سؤالين على التدريج اول سؤال علل تدريج الاوم متر عكس تدريج الاميتر اقول له لان المقاومة والتيار يتناسبان عكسيا عند ثبوت فرق الجهد طيب العلل الثانية تدريج الاوم متر غير منتظم واخد بالك 0 1250 3750 11250 تدريج غير منتظم ليه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام لو انا قلت لك في الرياضة كده صاد تساوي خمسة على سين الصاد والسين علاقتهم ايه عكسية منتظمة طب صاد بتساوي خمسة على سين زائد اتنين الصاد والسين عكسية بس مش منتظمة لان اضافة الثابت دوت هيبوظ لي الموضوع طيب هو انا في الاميتر التيار العمومي يا جماعة هل هو بيساوي V battery على R المجهولة بس لا ده مع R المجهولة زائد R العيارية ما هو التيار اللي هيبقى مار في ال- في دايرة الأميتر بيساوي I بيساوي V battery على مجموع المقاومات القديمة والجديدة اه يبقى لما يقول لي علل تدريج الأميتر غير منتظم وما اقول له ايه لأن شدة التيار لا تتناسب عكسيا مع المقاومة المجهولة فقط بل تتناسب عكسيا مع كل من المقاومة المجهولة والمقاومة العيارية تتناسب عكسيا مع كل من المقاومة المجهولة والمقاومة العيارية طيب اي مسألة اوميتر ايه القانون الاصلي اللي انا هشتغل عليه هشتغل على ان I بيساوي V battery على R C اللي هي العياريه على زائد R X يعني كل مسائل الاوميتر بتشتغل على قانون اوم للدوائر المغلقه ونقدر دلوقتي نقول مساله كمان على الفولتميتر والاميتر ان شاء الله صلي على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي معايا جلفانومتر مقاومته خمسة جلفانومتر مقاومته خمسة أوم يتحمل تيار أقصاه واحد من عشرة أمبير تم توصيله بمجزئ تيار خمسة أوم ثم أضيف للمجموعة مضاعف جهد مقاومته ألف احسب أقصى فرق جهد يمكن قياسه لا بالراحة تاني جلفانو مقاومته خمسة أم يتحمل تيار أقصاه واحد من عشرة أمبير وصل بمجزئ خمسة أوم ثم وصلت المجموعة بمضاعف جهد ألف أوم احسب أقصى فرق جهد يمكن قياسه المسألة دي ليها حلين يا جماعة في حل بسيط جدا لو انت بتعرف تتعامل مع المسألة بالرسم وده أفضل هتقول جلفانو مقاومته خمسة يتحمل تيار أقصاه كام واحد من عشرة أمبير طيب وبعدين قمت موصله بمجزئ خمسة هو كمان يقدر يستحمل تيار واحد من عشرة أمبير يبقى ممكن التيار اللي يجي لهم هيبقى اتنين من عشرة أمبير وصلنا مضاعف جهد ألف ماشي عايز بقى فرق الجهد بتاع المجموعة دي هقول له بسيطة فرق الجهد بتاع المجموعة هيساوي اي للمجموعة في ار للمجموعة اي للمجموعة اتنين من عشرة طب R للمجموعة R للمجموعة الف واتنين ونص اضرب بقى تطلع النتيجة معاك زي ما تطلع كذا فولت واتحلت المسألة ببساطة شديدة طيب ده حل اعتمدنا فيه على شغل الفصل التاسع في حل تاني في حد بيمسك المسألة ما بيفكرش يرسم بيشتغل بالمعطيات على طول هيقول جلفانومتر مقاومته خمسة ماشي يبقى دي R G يتحمل تيار أقصى واحد من عشرة يبقى ده I G وبعدين وصل بمجزئ خمسة طيب اقف لحد هنا شوف انت كده عملت ايه كده انا بقيت استحمل تيار اشد من الاول طب اقدر اجيبه اه اقدر اجيبه ما انا عندي I ناقص I G بيساوي I G R G على R S هعوض هيطلع التيار اللي انا اقدر اقيسه من جديد 2 من 10 امبير وبعدين هعتبر دول انضغطوا في بعض وبقوا جهاز واحد يبقى R G الجديده ما عملهاش على انها R G بس لا ده انا هضغط دول واعتبرهم مقاومة واحدة هتبقى اتنين ونص وتيارها اللي هو حي... هنسميه بقى I G بعد التعديل اتنين من عشر امبير ثم وصلت المجموعة بمضاعف جهد الف اوم يبقى ده R M بالف اوم اقدر اعوض في القانون اللي انا حافظه ان ال V هيساوي I G ف R G زائد R M وعوض مباشرة يطلع نفس الكلام طيب معذرة لان طبعا انا مش قادر ادي و- يعني مسائل كتير بس الحمد لله احنا النهاردة خلصنا الفصل العاشر النها- ال- المرة القادمة ان شاء الله هن- هنشتغل وربنا يقدرنا ناخد نص الفصل 11 وان شاء الله الوقت يكفينا عشان انا عايز برضو اشرح معاكم الحديث شدوا حيلكم يا جماعة وهدوا اعصابكم وربنا معاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته